محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فدرسنا هذا المساء وما يليه من الأيام إن شاء الله تعالى في حديث طويل معروف وهو حديث أبي اليسر وجابر رضي الله عنهما وقد رواه الإمام مسلم في آخر كتاب الزهد من صحيحه وهو حديث طويل ممتع وفيه جمل كثيرة من العلم وإنما اخترت هذا الحديث لأسباب من أهمها الرد على من يزعم أن الشريعة أو أن نصوص الشريعة لم تفي بكل مطالب العباد فقد زعم ناس نقل عنهم ابن القيم رحمه الله أنه قال إن نصوص الشريعة لا تفي بعشر معشار ما يحتاجه العباد وبقيت تسعة أعشار في القياس وهذا كلام رجل لم يخبر النصوص الشرعية ولم يتمرس على النظر فيها فإن النص الواحد قد يستخرج منه العالم المتبحر عشرات الأحكام وللعلماء مصنفات في هذا يعني الحافظ صلاح الدين العلائي رحمه الله له مجلد كبير في فوائد حديث ذي اليدين وذو اليدين رجل راجع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حديث الصحيحين بعدما صلى العصر ركعتين وكان صلى الله عليه وسلم مغضبا فهاب الناس أن يكلموه وفيهم أبو بكر وعمر فتجرأ ذو اليدين وكان في يديه طول ولذلك قيل له ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت قال ما قصرت وما نسيت ثم توجه إلى الناس يسألهم أصدق ذو اليدين قالوا نعم فصلى ركعتين ثم سجد للسهو هذا هو الحديث الذي لا يتجاوز خمسة أسطر استخرج من هذه الخمسة الأسطر الإمام العلائي رحمه الله فوائد كتبها في مجلد كامل فهذا الحديث سنستخرج منه إن شاء الله عز وجل عشرات الفوائد وأنا عندما أعدد فوائد الحديث لا أقصد بطبيعة الحال أن أقف على كل فائدة وإلا فهذا أمر يطول جدا إنما سنقف على الفوائد الواضحات حتى نرد على أمثال هؤلاء ويقال لمثله ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالا قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا هارون بن معروف ومحمد بن عباد وتقاربا في لفظ الحديث والسياق لهارون قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يعقوب ابن مجاهد أبي حزرة عن عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت رحمه الله قال خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه غلام معه ضمامة من صحف وعلى أبي اليسر بردة ومعافري وعلى غلامه بردة ومعافري فقال له أبي يا عمي إني أرى في وجهك سفعة من غضب فقال له أجل كان لي على فلان ابن فلان الحرامي مال فأتيت أهله فسلمت فقلت ثم هو قالوا لا فخرج علي ابن له جفر فقلت له أين أبوك قال سمع صوتك فاختبأ في أريكة أمي فقلت اخرج إلي فقد علمت أين أنت فخرج فقلت ما حملك على أن اختبأت مني قال أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك خشيت والله أن أحدثك فأكذبك وأن أعدك فأخلفك وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكنت والله معسرا قال قلت آه الله قال آه الله آه الله قال آه الله آه الله قال آه الله فأتى بصحيفته فمحاها فقال إن وجدت قضاء فاقضني وإلا فأنت في حل فأشهد بصر عيني هاتين وسمع أذني هاتين وأشار إلى عينيه وإلى أذنه ووعاه مناط قلبي هذا وأشار إلى صدره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله قال فقلت له أنا يا عمي لو أنك أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك وأخذت معافريه وأعطيته بردتك فكانت عليك حلة وعليه حلة فمسح رأسي وقال اللهم بارك فيه يا ابن أخي بصر عيني هاتين وسمع أذني هاتين ووعاه قلبي هذا وأشار إلى مناط قلبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون وكان أن أعطيته من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة هذا هو القدر المتعلق بأبي اليسري رضي الله عنه أما القدر المتعلق بحديث جابر وكلام جابر فإنه طويل يأخذ منا أربع فقرات كاملة فسيعني نؤجل قراءته والنظر فيه إلى وقته ونتكلم اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى عن المقطع الأول من حديث أبي اليسري رضي الله عنه ومن عجيب أن راوي هذا الحديث يسمى يكنى بأبي اليسر وهو يقول من أنظر معسرا وهذا هو التيسير بعينه وربما كان للمرء من اسمه نصيب ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحسين الأسماء فقد يرزق المرء معنا من اسمه كما رواه الطبراني في كتاب المعجم الأوسط قال عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال دخلت مع أبي عبد الله بن عمر على الحجاج بن يوسف الثقفي فإذا رجل واقف وإذا نطع وسيف النطع والجد الذي كان يذبح عليه أمثال هؤلاء فقال الحجاج لسالم خذ هذا السيف وهذا النطع واذبح الرجل قال سالم فأخذته وخرجت فلما وصلنا إلى الباب قلت له هل صليت الصبح قال نعم قال له خذ أي طريق شئت اهرب فهرب الرجل رجع سالم ابن عبد الله بن عمر إلى الحجاج قال له ذبحت الرجل قال له لا قال ولم قال إن أبي هذا حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله فكيف أذبح رجلا في ذمة الله فسكت الحجاج قضوا المجلس وخرجوا فقال عبد الله بن عمر لابنه سالم إنما سميتك سالما لتسلم فله من اسمه نصيب ولذلك يؤمر الآباء أن يحسنوا أسماء أبنائهم لا كما كانت العرب تفعل قبل ذلك كانوا يحسنون أسماء الموالي ويقبحون أسماء أبنائهم فتجد مثلا الرجل يسمي ابنه كلبا وكليبا وصخرا ويسمي غلامه تامرا تامر الذي يصنع التمر مثلا يسميه أسامة أو يسميه أسماء الأسماء المستملحة فقيل لعربي في ذلك لم تحسنون أسماء الموالي وتختارون لأبنائكم أقبح الأسماء قالوا إننا نسمي أبناءنا لأعدائنا وموالينا لنا فانا المولى بتاعي لما اقول له تعالى يا سبع هو سبع علي انا هيبقى سبع علي لا انما انا اسمي ابني مثلا صخر علشان العدو لما يقول له انا صخر يقوم ايه يرعب العدو لكن المولى لما يقول لي سيده انا صخر طب صخر عايز ايه مني يعني انما يسميه تامر يسميه الاسماء الجميله ليه كانوا يسمون الموالي لهم ويسمون ابنائهم لاعدائهم فجاء الاسلام فعكس المساله عكس المسألة وأمر بتحسين الأسماء فمن عجب أن يكون راوي هذا الحديث من أنظر معسرا يكنى بأبي اليسري رضي الله عنه في هذا الحديث أن عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت جده عبادة ابن الصامت صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول عبادة ابن الوليد خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا وهذه سنة في طلب العلم قال العلماء وهم يتكلمون عن أدب الطلب ينبغي على الطالب أن يتعلم أولا على علماء بلده ولا يرحل إلى علماء البلاد الأخرى إلا بعد أن يجمع العلم الذي عند علماء البلد وصارت هذه سنة ماضية أول ما تتفتح عين الولد على العلم يطلب العلم في البلد ليه؟ لأن العلم في البلاد الأخرى يستلزم شيئا يسميه علماء الحديث الرحلة والرحلة هذه كان يعني علماء الحديث يعانون منها أشد المعاناة قد يصل المرء إلى درجة التلف في الرحلة بنفاد الزاد أو بقطاع الطرق وأمثال هؤلاء فالولد الصغير ليس يعني عنده من العزيمة والقوة والشكيمة ما يستطيع أن يصبر به على بلايا الرحلة في طلب العلم وعلماء الحديث أشهر من يتصف بهذه الصفة الرحلة في طلب الحديث وبكل أسف لم ينالوا حظهم عند الخالفين حتى حقروهم وحقروا جهدهم وتعدوا عليهم في تخصصهم يعني لو سردنا نماذج مثلا من معاناة علماء الحديث في الرحلة أنت ترثي لهم برغم أن بينك وبين الواحد منهم قرون قرون متطاولة في يعني أحد علماء الحديث مشهورين طبعا جدا اسمه شعبة ابن الحجاج أبو بسطام سيد أهل البصرة وأول من نقب عن حال الرواة في البصرة بل بإطلاق شعبة الحجاج ده روى حديثا وطبعا كان عنده ألوف الأحاديث فأنا عايزك بعد ما تسمع الكلام الذي سأذكره تتصور أن شعبة له مئة قصة في مئة حديث مثلا من عدة ألوف يحفظه لترى الجهد الهائل الذي حفظه وهل نحن يا ترى قدرنا هذا الجهد فعلا أم لا القصة هذه يرويها جماعة من علماء الحديث منهم ابن حبان رحمه الله في مقدمة كتاب المجروحين يروي هذه القصة نصر بن حماد أبو الحارث الوراق يقول كنا على باب شعبة نتذاكر السنة فقلت حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية هو خلص الحديث من هنا وشعبة خارج من الباب سمعوا بيقول الحديث ضربوا ألمين ودخل الدار كان مع شعبة عبد الله بن إدريس أحد رواة الحديث الثقات الكبار جلس شعبة في الباب مدة وبعدين خرج وجد نصر بن حماد يبكي فقال هو بعده يبكي قال عبد الله بن إدريس إنك لطمت الرجل قال إنه مجنون إنه لا يدري ما يحدث أنا سألت أبا إسحاق عن هذا الحديث هيحكي لك بقى القصة العجيبة قصته في الحديث ده قال قلت لأبي إسحاق سمعته من عق من عبد من عبد الله بن عطاء فغضب طب هو ليه شعبة سأل أبا إسحاق لأن أبا إسحاق السبيعي كان يدلس معلش أنا مضطر أشرح التدليس كده في إيه ثلاث كلمات عشان تتصور لماذا رحل شعبة لأن الكلام المجمل وأنا هبسطه بطريقة أنت هتتبسط بيها إن شاء الله وتفهمها فلان مدلس يعني ايه؟ الدلس يعني اختلاط الظلام بالنور دلس عليك يعني خدعك عمل حاجة غلط وأخفاها تمام أبو إسحاق سبيع مدلس يعني ايه مدلس في تدليس أنواع كده منها تدليس الإسناد تدليس الإسناد العلماء بيقولوا فيه أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه يعني مجلس زي ده أنا الشيخ وانت التلميذ أنا بقول حدثني مثلا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عبد عمرو بن مرة إيه أي إسناد الأسانيد يبقى أنت سمعت مني ولا لا سمعت مني تلميذي ولا لا تلميذ تمام وبعدين عرض لك سفر سافرت أنا دروسي شغال كل يوم بدي درس وانت عرض لك سفر غبت مجلس واثنين وثلاثة بس انت تلميذي ومشهود لك انك تلميذي ودايما تقعد قدامي في الدرس خلاص لكن انت غبت مجلس فلما رجعت قلت الشيخ حدثكم بكم حديث بعشرة انا لا اكرر الاحاديث ولا اعيد المجالس طب انت عايز تروي الاحاديث دي عني اللي انت كنت مسافر فيها هتجيبها ازاي لازم ترويها عن صاحبك عني خلاص ما انت ما كنتش حافظ عشان تقول حدثنا ابو اسحاق مثلا لا طب انت عايز تروي الاحاديث دي هتعمل ايه تقول حدثني فلان زميلك اللي كان حاضر وانت غايب قال حدثني ابو اسحاق يبقى نزلت درجه ولا لا نزلت درجه بدل ما كنت بتقول حدثني ابو اسحاق على طول قلت حدثني ابراهيم عن ابي اسحاق ده اسمه نزول في الاسناد النزول يعني العلو المحمود أشرف أنواع العلو أن تقل عدد الوثائق بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربع رواه اللي بينه وبين النبي ثلاثة أحسن منك لأنه كلما اقتربت من من مصدر الضوء كان أجود كلما ابتعدت كان يعني أقل فكل حريص يكون بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام أقل قدر من الوسائط يبقى كان بيحاولوا يقللوا الوسائط بقدر المستطاع فأنا لو أنا بيني وبين النبي عليه الصلاة والسلام أربعة يبقى أنت في الأحاديث اللي غبت عنها بينك وبين النبي كام خمس ودي مشكلة عند رواة الحديث لأن العلو كانوا يشتهون العلو شهوة تصل إلى حد الإدمان حد الإدمان يحيى بن معين إمام جرح التعديل وهو بيموت قالوا له ما تشتهي قال بيت خالي وإسناد عالي وهو بيموت نفسه في الأسانيد العوالم عشان كده يقول لك ثلاثيات البخاري اللي البخاري بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة بس ثلاثيات أحمد بن حنبل ثلاثيات الدارمي ها مسلم ليس له ثلاثيات ولا بقية أصحاب الكتب الست كله أعلى إسناد عند مسلم رباعي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة النسائي في سند عند النسائي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية قال هذا أنزل إسناد وأطوله خلاص يبقى العادة ان الطالب بيحاول يقرب من النبي عليه الصلاة والسلام يوم ايه يسقط الوصايا فانت بقى صعبان عليك بقى بعد ما كنت بصل الى النبي صلى الله عليه وسلم بخمس رواه انزل اصل للنبي صلى الله عليه وسلم بستة يوم يقول لك ايه وقع صاحبنا ده خلاص يعني هو قال حدثني ابراهيم قال حدثنا ابو اسحاق خلاص هو هيعمل ايه بقى عشان يدلس سقط صاحبه من الإسناد عشان يبقى لسه الإسناد خمس رواه بس فالتسقيطة دي اسمها تدليس تمام طيب اللي انت سقطته ده هل هو ثقة ممكن يكون كذاب ممكن يكون ضعيف ممكن يكون مثلا في اي قدح من القوادح فانت لما وقعته من الاسناد انا مش عارف هو مين يبقى ضللتني ولا لا عملت اخفيت عورة الاسناد ولا لا اه عشان كده سموه ايه تدليس ابو اسحاق السبيعي كان بيدلس تمام فشعبة بن الحجاج كما رواه أبو عوانة في مستخرجه كان يقول كانت همتي من الدنيا شفتي قتادة إذا قال حدثني أخذت وإذا قال عن تركت فهو لأنه عارف أن أبا إسحاق السبيعي بيدلس أم سأله قال له سمعت هذا من عبد الله بن عطاء فغضب طالما غضب يبقى ايه يبقى عملها لان هو لو كان سمع من عبد الله بن عطاء قال له ايوه سمعت ايه اللي يضره فطالما انه غاضب وما رضاش يتكلم يبقى خلاص يبقى عملها شعبه بقى كان يقول لان ازني خير من ان ادلس يعني التدليس ده بالنسبه له كان مشكله كبيره جدا فعبد الله بن ادريس اللي هو مع شعبه عفوا مسعر بن كدام كان جالس وشعبة بيسأل أبا إسحاق السبيعي فقال يا شعبة عبد الله بن عطاء حي بمكة أنت كنت عايز تتأكد يعني إنه حد الحديث ده عليك بمكة طب شعبة فين؟ في البصرة فيقول له عليك بمكة كأنها الشارع الثاني يعني هي خطوتين وتوصل مكة فشعبة بن الحجاج قال فحججت سنتي ما أريد إلا الحديث عايز يعرف الحديث ده صحيح ولا لا لأن الأجر فيه عظيم من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية أجر عظيم فهو عايز يتأكد قبل أن يعمل بالحديث عايز يتأكد صحيح ولا لا فصحيح ولا لا يبقى لازم يدخل في سلسله الاسناد ويشوف من الذين راوا هذا الحديث العظيم يعني المهم وصل شعبه لمكه دخل قال فدخلت على عبد الله بن عطاء فاذا هو شاب فسالته اسمعت الحديث من عقبه بن عامر قال لا طب ده ما قالوش حديث ايه كمان يعني مش قال له الحديث الفلاني هو عبد الله بن عطاء كان عنده حديث واحد بس ولا كان عنده عده احاديث عنده احاديث بس يا اخي فراسه غريبه الشكل كان عندهم فراسه غريبه الشكل فقال لا ما سمعته انما حدثني ابراهيم بن سعد ابراهيم بن سعد ده مدني قال شعبة فلقيت مالكا فسألته عن إبراهيم فقال لي ما حج العام قال فقضيت نسكي وتحللت وانحدرت إلى المدينة فدخلت على سعد بن إبراهيم فقلت له حديث الوضوء قال عقبة بن عامر قلت نعم قلت سمعته من عقبة قال لا حدثني زياد بن مخراق خلي بالك اللي سقط من الاسناد لحد دلوقتي سقط من الاسناد سعد بن ابراهيم وزياد بن مخراق تمام طب زياد بن مخراق ده ايه ده بصري قال فانحدرت اليه وانا كثير الشعر وسخ الثياب فدخلت عليه فقلت حديث الوضوء قال ليس من حاجتك قلت فما بد قال لا أحدثك حتى تأتي الحمام فتغتسل وتغسل ملابسك وتأتيني دخل استحمى غسل هدومه نشفها ولبسها وراح قال حدثني شهر بن حوشب طبعا شهر بن حوشب شعبة كان سيء الرأي فيه قال شهر بن حوشب عن من قال عن أبي ريحانة عن عقبة بن عامر يبقى صاد كم راوي صاد سعد بن إبراهيم زياد بن مخراط شهر بن حوشب أبو ريحانة يبقى أبو إسحاق سبيع عملها ولا لا عملها شعبة قال إيه بقى تعقيبا عن هذا الحديث قال حديث مرة كوفي ومرة بصري ومرة مدني ومرة مكي دمر عليه لا أصل له والله لو صح هذا الحديث لكان أحب إلي من آلي ومالي رحلة طويلة عريضة اللي شعب عملها دي ليتأكد من صحة حديث واحد تخيل شعبة اللي كان بيحفظ ألوف الأحاديث عنده 100 قصة زي دي 100 لفة في العالم زي دي ليتأكد طبعا الحديث صحيح لكن من غير هذا الطريق اللي شعبة أنكره الطريق آخر رواه مسلم في صحيحه فقد صح ولله الحمد هذا الحديث وثبت الأجر به لكن دي رحلة الطالب الصغير اللي هو لسه صغير ما يقوى لأنه ممكن يهلك في الطرق يهلك في الطرق ولا يستطيع أن يتصرف عشان كده العلماء كانوا يأخذون أو الآباء كانوا يأخذون أولادهم الصغار في حلقات التعليم يدربونهم سنة أخذ الأولاد الصغار في المساجد كادت أن تندثر كادت أن تندثر بسبب جهل المسلمين بمعنى العلم الشرعي وأن بقاء هذه الأمة إنما هو في بقاء العلم الشرعي ناصعا نقيا تلويث المصادر الأصلية كتلويث مصب النهر لما تحط سم في مصب النهر قد وصل السم إلى القنوات ما تعملتش حل بقى إذا تكدرت رأس العين تكدرت السواقي كما قال الليث بن سعد لوالي مصر لأن هذا كان الآباء يصطحبون أبنائهم الولد لا يفهم لكن يكفي أن يستحضر عندما يكبر مثل هذا المجلس فقد يحن إليه وسنة أخذ سنة طلب الأولاد الصغار العلم سنة ماضية عندنا محمود بن الربيع أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد صغار الصحابة روى البخاري في صحيحه عنه أنه قال عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن خمس سنين وأنا ابن خمس سنين وفي كتاب الكفاية للخطيب البغدادي حكاية لطيفة وكان الذهبي نظر فيها بما يجدر أن يراجع عن أحمد ابن النضر الهلالي قال سمعت أبي يقول كنا في مجلس سفيان بن عيين أبي محمد الهلالي أحد القطبين الكبيرين في الحجاز فدخل صبي صغير المجلس فنظروا إليه وضحكوا ولد مثلا ممكن يكون لابس عمامة شايل الدفتر بتاعه قد كده فأنت منظره يعجبك يعني إيه ما أنت ما ضحكت استهزاء ولكن تعجبا من منظر هذا الولد فلما ضحكوا عليه تلا سفيان قوله تعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليه ثم استقبل النضر يحكي له هذه الحكاية العجيبة قال يا نضر لو رأيتني وأنا ابن عشر سنين طولي خمسة أشبار وجهي كالدينار وأنا كشعلة نار آتي علماء الأمصار كالزهري وعمر بن دينار أجلس بينهم كالمسمار محبرتي كالموزة مقلمتي محبرتي كالجوزة مقلمتي كالموزة وقلمي كالجوزة فإذا قال أكمامي قصار ذيلي بمقدار ونعلي كآذان الفار يعني صغير خالص لكن نعله زي ودن الفار فإذا دخلت قالوا أوسعوا للشيخ الصغير وضحك سفيان فلا السفيان ابن عيينة أخذ العلم ابن عشر سنين ويعني الأكثر من العلماء يقول أخذ العلم ابن 15 سنة يبقى طلب العلم حدثا أو طلب العلم صغيرا وقد ذكر علي بن المديني أحد مشايخ البخاري عن سفيان بن عيينة أنه مر في مجلس من المجالس قال لأصحابه الجلوس أليس من الشقاء أن أجالس ضمرة بن سعيد وقد جالس أبا سعيد الخدري وجالست عمرو بن دينار وجالس جابر بن عبد الله وجالست عبد الله بن دينار وجالس ابن عمر وجالست الزهري وجالس أنس ثم أجالسكم يعني بعد ما كنت أجالس من جالس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصل بي الزمان وأقعد معاكم الخلق بتاعتكم دي فقام واقف له ولد حدث حدث صغير قال يا أبا محمد أتنصف قال إن شاء الله قال والله لشقاء من جالس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بك أعظم من شقائك بنا يعني هم الله يكون في عونهم ان شافوا الصحابه وقعدوا معاه انت بقى زعلان انك قاعد معانا ها قال فسكت قال من الغلام قالوا يحيى بن اكثم قال ان هذا يصلح ان يجالس السلاطين وقد كان غلب يحيى بن اكثم على المامون واحبه المامون حتى ما كان انسان في الدنيا اقرب الى المامون من يحيى بن اكثم القاضي وأحمد بن أبي داود صاحب المحنة الشهيرة في خلق القرآن و... وقد ولى المأمون يحيى بن أكثم القضاء وهو ابن عشرين سنة فواحد مش عاجبه قال لك قاضي في دولة الإسلام اللي فيها اللي هو الرئيس المأمون وكان بقى يعني الدنيا كلها تحت قبضة المسلمين ما هي شوية قرى كل قرية مع واحد لا ده كان المأمون ملك الدنيا بحال يبقى ملك الدنيا بحالها القاضي سنه 20 سنة فاستعظموا المسألة دي فيحيى بن أدهم ده جالس يوم من الأيام فواحد عايز يستهزأ بيه يعني قال له ما سن القاضي ما سن القاضي فقال سني هي السن التي كانت لعتاب بن أسيد عندما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم مكة فأفحمه فسكت ده حدث صغير هذا الحدث كيف يتكلم ما هو لما بيحضر الولد انت بتصطحب ابنك لمجالس العلم بتعلم الولد الادب بتعلمه الكلام مش يطلع مدب عايز يقول كلمتين يقوم قايل ضد ما يريد زي واحدة امرأة وزوجها جاوبولي في مسألة طلاق عايز يطلقها طب يا سيدي عايز تطلقها ليه قال بتشتمني طب قالت لك ايه قال قال, قال قالت لي انت حيوان ازاي يا ست تقول لي لجوزك كده قالت والله ما قطعت انا عايز اقول له انت مش حاسس بيا فقالت له انت حيوان طب هو الحيوان ما بيحسش هي عايزه تقول له كده شو انقلب عليها الكلام هي جواها حاجه وعايزه تعبر لسانها مش جاي ليه لم يربها اهلها ما ربوها الولد لما الصغير لما بياتي مجالس العلم يوم بقى يرى هذه الوجوه ده بينطبع في داخله يرى الشيخ جالس ينطبع في داخل هذا الوقار يرى الناس يسجدون ويركعون كل هذا يدخل في مخزن الذاكرة ثم يصير أسيرا له بعد ذلك يتعلم أطيب الكلام المأمون مرة لابس خاتم وولد صغير يقول راوي الحكاية لا أشك أنه دون خمس سنوات ابن خمس سنين ده هيقول ايه فالمأمون بيهزر مع الولد فبيقول له ايه لابس خاتم قال له هل رأيت أجمل من هذا الخاتم طبعا لما تقول للأمير أيوة واحد تاني لابس أحسن منك عيب عيب لأن المفترض الأمير أحسن واحد وبيلبس أحسن حاجة خلاص فبيقول له هل رأيت أجود من هذا الخاتم أو أجمل منه قال نعم المأمون كان متكئا فجلس فين ده قال الإصبع الذي فيه طبعا دي كانت مفاجأة للمأمون المأمون نفسه أنا ما أتصور أنه توقع أن يجيب الولد الصغير دون خمس سنوات بمثل هذه الإجابة تعرف الولد ده خرج من مجلس مأمون بمئة ألف اداله مئة ألف من البديهة والسرعة وحسن الجواب ليه كانوا بيجيبوا علماء يأدبوا الولاد عالم لتأديب الولاد طب انت النهارده ما فيش يعني حد بيأدب ولا بتاع ده مجالس العلم فصاحب ابنك الصغير ما تقوليش انه مش هيفهم والدرس مش عارف ايه والتدليس والحديث والبتاع انا عايزه يجي علشان يرى هذا الوجه يا هذه الوجوه ويرى هذا المنظر يوم ينطبع عنده حب العلماء الاولاد بيعملوا تشويش في المساجد صحيح فينبغي على الناس الا يطردوهم لان برضه الناس الجهله يطردون الاولاد لمجرد انهم بيعملوا شغب هم اولاد الصحابه يعني كانوا ما بيعملوش شغب في المساجد هم اتولدوا رجاله لا كان صبيا يلعب برضه في المساجد والكلام ده وحديث انس في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اني لا ادخل في الصلاه فاريد ان اطيلها فاسمع بكاء امه فاتجوز طب انا اسمع بكاء الصبي فاتجوز لرعايه قلب امه او بهذا المعنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واسماء بنت ابي بكر كانت تقول كنا ناخذ الاولاد ونعطيهم العفن العرايس اللي هي القطن دي عشان يلعبوا بيها. فمعروف الاولاد بيعملوا شغب. اما حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم وجينانكم وبيعكم وشراكم هذا حديث لا اصل له بل هو حديث منكر الادله الصحيحه على خلافه. يبقى احنا بقى ايه ن- ن- نستفيد من هذا الاب بيقول لابنه هلم يا بني ناتي هذا الحي من الانصار لنطلب العلم قبل ان يهلكه يبقى الاب هو اللي واخد ابنه لان الاب هو شيخ ابنه هو قدوته الى اخره فيبقى السنه ان احنا نطلب العلم في البلد اول بعد ما نخلص بقى علماء البلد كلهم يبقى الانسان بقى كبير بقى قوي احب العلم على استعداد انه يضحي بقى في سبيل العلم بسبب هذه المحبه يبقى يبتدي الطالب ايه يرحل الى الديار الاخرى ليطلب العلم على شيوخ البلد هذه اول فائده في هذا الحديث فالمهم ان عبادة بن الوليد مع أبيه الوليد خرجوا إيه فكان أول من لقينا قال يقول عبادة أبا اليسري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه كعب بن عمرو فأبو اليسر معاه الغلام بتاعه وماسك ضمامة من صحف كمبيالات وشيكات ليه أبو اليسر رجل عنده فلوس بيسلف الناس وكل واحد في الكمبيالة كاتب انا هديك الشهر الفلاني هديك في الميعاد الفلاني فكل واحد ما يشل ميعاد الدف يقوم واخد الايه الكمبيالة بتاعته ورايح له عشان يسد يدفع الفلوس يديله الكمبيالة فالغلام بتاعه معاه ضمانة من صحبه فابو اليسر زعلان وعلى وجهه سقعة من غضب فابوه بيقول له يا عمي ارى على وجهك سقعة من غضب قال نعم ليه كان لي مال عند فلان ابن فلان الحرامي الحرامي مش معناه اللص ها لكنه من بني حرام فلان ابن فلان الحرامي فجاء البيت سلم سأل أهله مراته يعني أثم هو قالت لا أم خرج ابنه فخرج علي ابن له جفر جفر أي قارب البلوغ واد مش محنك اللي في قلبه على لسانه ما بيكذبش ما يعرفش الكذب ما يعرفش يعرض أبوك فين يا ابني قال سمع صوتك فدخل أريكة أمي دخل تحت السرير فلما شافه كده دخل تحت السرير غضب ورفع صوته وقال اخرج إلي فقد علمت أين أنت هنا بقى مبحثان في الكلمتين اللي فاتوا دول المبحث الأول هل كذبت المرأة لما قال قال لها أثم هو قالت لا هل كذبت الجواب أن هذا الجيل جيل فاضل والأصل عند أهل العلم أن الرجل الفاضل إذا فعل فعلا يحتمل تأويلا تأولنا له لفضله فعل فعلا يحتمل أن يكون ذما يحتمل أن يكون له عذر فالأصل هو حمل أعمال المسلمين الفضلاء على السلامة هو ده الأصل وعلماء الجرح والتعديل علماء الحديث لهم أصل يقولون فيه من استفاضت عدالته لم يقبل جرحه لما استفاضت عدالته لم يقبل جرحه ونتأول له نتأول ازاي قال قول المرأة لا يحتمل أنها لم تره في البيت لسه داخل على التو والمرأة في المطبخ المرأة في أي مكان سألها فلان فين ما أدري موجود لا خلاص ده وارد ولا لا وارد فإذا سلمنا أن المرأة علمت يبقى ليس هناك مانع أن تعرض المعارض من لا لا يفعل المعارض إلا حاذق إيه بقى المعارض ديت المعارض دي بيسميها علماء البلاغة والبيان التورية إيه معنى التورية قال لك كلمة أو لفظة لها معنيان معنى قريب ومعنى بعيد إذا أطلقت الكلمة وسمعتها لا يخطر ببالك إلا المعنى القريب والمتكلم يقصد المعنى البعيد ازاي يعني انت مثلا دخلت عندك البيت قلت لي تعالى كل قلت لك اني صائم صائم دي اول معنى يقرع دماغك هو ايه ممسك عن الاكل والشرب خلاص طب هو الصيام معناه الامساك عن الاكل والشرب ولا معناه الامساك باطلاق الامساك باطلاق من امسك عن أي شيء يقال صائم كما قالت مريم إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا يبقى هي صائمة عن الكلام ولا عن طعام الشراب صائمة عن الكلام خلاص فأنت مثلا لو دخل عند راجل يعني ماله مختلط وبتاع أو ما بتحبش تاكل عنده أو يعني اشتهر بأنه بيحط أعمال ولا حاجة في الأكل فأنت هتاكل تبلع عمل يركبك عفريت قلت لا مش هاكل عند الراجل ده ولكن ما تقدرش تقول له مش هاكل خلاص عايز تطلع من الورطه دي تعالى يا فلان كل اني صائم صائم عن ايه اي صائم عن اكلك خاصه تمام انا اللي نويته كده انا ده اللي في قلبي لكن انت بقى لما سمعت صائم تصورت ان انا صائم الصيام الشرعي المعروف والامساك عن الايه الطعام والشراب خلاص المروزي احد اصحاب الامام احمد بن حنبل كان عليه دين كما يحكي هذا ابن القيم رحمه الله عليه دين فالمهم المروزي علم ان صاحب الدين هيجيله فقام طالع من البيت هربان رايح عند الامام احمد وقال له الحكايه كذا كذا كذا وان الراجل جاي يطلب الدين وانا ما عنديش فلوس قال له طب اطلع دخل راح البيت عند المروزي اين المروزي قالوا له عند الامام قام رايح للامام احمد جاء الراجل قال له المروزي هنا فالإمام أحد قال له يدخل استخبى فمش ممكن يقول له أيوة هنا طب كيف خرج الإمام منها يقول الإمام ابن القيم فبسط أحمد يده ها خلي بالك وقال له المروزي هنا ما يفعل المروزي هنا ها الإمام أحمد يقصد إيه كف المروزي في كفه يعني لكنه عمل كده المروزي هنا وما يفعل المروزي هنا فالرجل خلاص ايه اللي فيهم الراجل انه ليس هنا وايه اللي قصده الامام احمد انه هو في خلاص دي بقى اسمها الايه المعاريض ان في المعاريض لمندوحة عن الكذب بس المعاريض عايزه واحد ذكي واحد بيعرف يتصرف بسرعة لو ما اتصرفش بسرعة وضرب لخمة يكذب يقع في الكذب فيبقى الواحد قبل ما يعرض لابد أن يكون عالما بالتعريض طيب هنخرج فعل المرأة الفاضلة دي ازاي أثم هو قالت لا هي في المطبخ تمام فبقول لها فلان عندك لا مش عندي مش في المطبخ طبعا ده هو في الصالون ها وهي قصدت المطبخ والراجل فهم انه مش في الدار خالص خرج يبقى ده في تعريض والمسألة المعاريض هذه جائزة تمام ده الوجه الثاني الوجه الأولاني طب هل هي كاذبة أم لا نقول لك الأصل في الناس الفضلاء هو أن, أن نتأول لهم إذا صدر منهم ما يشين إذا صدر منهم ما يشين طالما أنه فاضل في الأصل ورجل جيد وطبعا هذه بكل أسف راحت من بين المسلمين فتحسن الظن الأصل في المسلمين أن تحسن الظن به وأن تتأول له لا أن تتهمه ابتداء وتقول وكذا وكذا وكذا والكلام ده أنا رجل مشتغل بعلم الحديث منذ 25 عاما لما يأتيني واحد يكلمني يقول لي فلان الفلاني بيقول عليك كذا وكذا أنا لا آخذ بروايته قط ليه؟ لأنه مجهول العين بالنسبة لي ومجهول الضبط أيضا ومن شرط قبول الرواية أن يكون صادقا أمينا وواعيا لما يقول فإذا كان الرجل مجهولا فحكم الجهالة عند علماء الحديث هي الرد يبقى الراجل مجهول يبقى روايته ترد فإحنا لو طبقنا هذا الكلام في علم الحديث لتساقطت كثير من الخصومات بسبب هذا النقل السيء إما واحد سيء بينقل القصد الوقيعة وإما رجل مغفل لم يضبط ما قيل له فذهب فنقل يبقى من استفاضت عدالته لا يقبل فيه الجرح لاحتمال أن يجرح بما ليس بجارح زي إيه مثلا زي عندنا قصة محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة والإمام مالك محمد بن إسحاق بن يسار وهو جالس مرة فذكر موطأ مالك فقال هاتوه فأنا بيطاره أنا بيطاره يعني هطلعه شرط هاتوا لي بس موطأ مالك وأنا هبين لكم إن مالك ده ما بيعرفش حاجة كلام يعني شبيه بكده يعني فبلغ مالكا مقالة ابن إسحاق فقال مالك دجال من الدجاجلة يقول الراوي وأول مرة كنت أسمع جمع دجال على دجاجلة دجال دجالو ودجاجلة برضه بس إيه يعني ليس إيه بشهرة الجمع المعروف العلماء لم يجرحوا محمد بن إسحاق بقول مالك ليه؟ استقرت عدالة محمد بن إسحاق وأنه ليس بدجال ولكن المرء في ساعات الغضب قد يتكلم بما لا يريد أو يتكلم على خلاف الصواب المنهال بن عمرو أحد الرواة رواة صحيح البخاري روى له في صحيح شعبة بن الحجاج ترك الرواية عن المنهال ليه؟ قال أتيته لأسمع منه فسمعت صوت طنبور ينبعث من داره الطنبور والعود واحد ايه قاعد يمزج كده وبتاع فلما سمع صوت الطنبور قام راجع فسئل الإمام أحمد عن المسألة دي قال لعله انبعث من دار جاره هو ايه هو ايه ايه عنده يقين يعني عشان يترك ولايه المنهج ممكن الصوت ده يكون جاي من عند جاره او لعله ضرب بغير علمه حد من الجواري حد من العيال حد من اي حاجه ضرب الطنبور ده وهو غايب فتأول الإمام أحمد بن حنبل للمنهال بن عمرو ليه؟ لأن المنهال رجل صدوق أصل فيه العدالة إذا صدر أمر زي ده يحتمل أن نتأول له ما المانع أن تتأول له والأصل في المسلمين السلامة يبقى عندنا بقى لا يجوز لأحد أن يتكئ على مثل هذا الكلام ليتهم المرأة أنها كذبت خلاص وإن لم يعجبك التأويل الأول اللي هو إن المرأة لا تعلم الكأ فعليك بالإيه فعليك بالتأويل الثاني وهو المعاريض وأن المرأة يجوز أن تكون عرضت حتى لو سمعت وليس في المعاريض ما يخدش العدالة ولا يسلم دين المرء بالمعاريض إلا إذا أدخله التعريض فيما لا يحل يبقى دي مسألة لغيرها وليس للتعريض ذاته تمام قال فخرج ابن له جفر ولد صغير مش محنك لسه لم يخبر الأمور قال له أين أبوك قال سمع صوتك فدخل أريكة أمي طيب اتفقنا على أن على أن المرأة يجوز أن يعرض لكن لا تعرض أمام ولدك فهذا عند الولد كذب فتعلم الولد الكذب ودي مسألة في منتهى الأهمية في التربية في بعض الآباء يكذب كذبا صريحا ويخلي الولد يعبر عنه يعني في موقف زي ده يطلع يقول ايه قول له ابويا تافه طب ما انت قاعد بشحمك ولحمك الواد هيسمع الكلام صحيح لكن إما أن يتربى على هذا وإما أن تقل كوالد في نظره لو ولد ملتزم يقول لك أبويا كذاب أبويا بيكذب وأبويا بيخلف المواعيد وأبويا صفته نعت والكلام ده فتقوم بقى تخسر خسارة جسيمة بهذا بهذه الجزية الخايبة دي كالذي أراد أن أن أن يبني قصرا فهدم مصر انت عايز تفلت من الراجل اللي بيطالبك بالدين فضيعت هذه القيمة عند الولد فطالما ان الولد لا يعرف معنى التعريض والكلام دوت لا تعرض امام الولد ابدا انت ومراتك عايزين تتفقوا على حاجه قول للولد ادخل جوه هي عايزه ترد بقى على التليفون على البتاع الكلام ده هي فاهمه المعاريض انتوا مع بعض فين فلان خرج ويقوم خارج من المكان اللي هي فيه الست تقول الست فاهمه المسائل الواد ما يفهمش يبقى اذا انا هطلع الواد بره خالص وابعده تماما عن ان يسمع مثل هذا حتى لا يتربى على مثل هذا اللي هو لا يفهمه مساله المعارض والكلام ده فقال فقلت له اخرج فقد علمت اين انت فخرج من تحت السرير قال ما حملك على ان فعلت ذلك شوف يا اخوانا بقى الردود وكيف يستفاد منها قال له انا والله خشيت ان احدثك فاكذبك وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم نقف عند دي وقفه جاده واضحه إياك أن تتعرض للفضلاء فإن جرحهم لا يندمل اللي بيتعرض للفضلاء زي اللي واقف قدام القطر هيكفي على طول القطر ما بيقفش لحد عشان كده سائق القطار لا يلام إذا قتل أحدا ليه القطر ما بيقفش واخد بالك فالرجل الفاضل إن تعرضت له وذمك قتلت عشان كده بقول له أنا ما أقدرش أطلع وأحدثك فأكذبك لمكانك من النبي صلى الله عليه وسلم وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان كده اللي كان كان ما ينسب إلى لقمان يقول يا بني زاحم العلماء بركبتيك ولا تجادلهم فيمقتوك يبقى أنت إذا حضرت مجلس الفضلاء كن محترما ولا تجادل وتماري كثيرا المجادلة والمماراة تغلق قلب الشيخ عنك وعندنا عبرة في أحد الفقهاء والرواة المشاهير ألا وهو أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف وهو من أشهر الرواة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الزهري لقد خسر أبو سلمة علما كثيرا لكثرة ما كان يماري ابن عباس كل ما ابن عباس يقول حاجة أبو سلمة يطلع له ليه وعشان ايه وبتاع ايه ومدرك ايه لا انا معترض لا انا مش موافق هو انت لما تقعد تناحي فيا كده وتقول لا انا انا اول ما اشوفك هسكت عشان كده ابو سلمه يروح عند ابن عباس يقوم ابن عباس ساكت لو رافق بابن عباس وتلقى العلم كطاووس مثلا كسعيد بن جبير كعكرمه لاستفاد كثيرا وقد اعترف ابو سلمه ابن عبد الرحمن بمثل هذا وحدث برضه موقف لأبي سلمة مع عائشة عند مالك في الموطأ أن عائشة رضي الله عنها سمعت أبا سلمة يقول الماء من الماء الماء من الماء دي كانت في أول الإسلام ثم نسخ هذا الحديث بس يعني الماء من الماء الماء الأولاني ماء الغسل والماء الثاني ماء المني فكلمة الماء من الماء أي ماء الغسل بسبب ماء المني فإذا أمن الرجل اغتسل بالماء خلاص كلام بليغ الماء من الماء بس الكلام ده نسخ خلاص وصار الحكم المحكم أن الرجل بمجرد الإيلاج وجب عليه الغسل حتى وإن لم ينزل خلاص عائشة سمعت أبو سلمة الماء من الماء الماء من الماء كل ما يعد الماء من الماء قالت يا أبا سلمة مثلك ومثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شيوخه يعني كمثل الفروج سمع الديكة تصيح فصاح معه كتكوت ما يعرفش الفجر ولا يعرف أمرات الفجر الديك الكبير المخضرم ده عارف بقى الفجر المستطيل والمستعرض وعارف الصادق من الكاذب أول ما الفجر الصادق يقوم مدا على طول طب انت يا فروجي اللي ما طلعت لسه طالع من البيضه بقالك يومين بتصرخ انت كمان ليه؟ هو انت عارف الفجر ايه؟ اهو هذا صرخ ام صرخ معاك فعايزه تقول له انت انت سمعت ناسا يقولون الماء من الماء قمت قايل انت كمان الماء من الماء لكن انت لا تعرف الحقيقه إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل ده مسألة ثانية بقى فده كان في أول الإسلام فده كان إيه دأب أبي سلمة فابن عباس كان إذا رأى أبي سلمة قطب وكلح وجهه ليه؟ عارف مش هنخلص النهارده كل ما اقول كلمه هندخل بقى في سين وجيم وليه وبتاع وحكايه وروايه فاحسن حاجه دماغ ها لا اتكلم ولا افتح سيره ولا افتح لحد ما نقعد قعدتنا ونقوم طيب اذا لما لقمان يقول يا بني زاحم العلماء بركبتيك ولا تجادلهم فيمقتوك مش المزاحمه تقوم رايح قاعد على رجليه ها تقعد على رجل الشيخ لا مزاحمة انك انت ايه يعني تبقى قريب من الشيخ حتى لو مست ركبتك ركبة الشيخ برفق يعني ده كله يدل على الحفظ زي انتم عارفين حديث جبريل عليه السلام هذا حديث عمر بن الخطاب الذي ابتدأ مسلم صحيحه به قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل شديد سواد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فقال فوضع ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام الحديث المشهور الذي تعرفونه جميعا ورواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة فده ووضع ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه يبقى أنت إيه بجلسة المتأدب المتعلم تحط إيديك على وراكك على ركبتيك وتبقى ركبتك بتمس ركبة الشيخ يعني لا بأس بذلك هذا معنى زاحم العلماء إيه بركبتيك تمام ولا تجادلهم في الخطوك حديث زاحم بين العلماء له دليل ثاني وهو الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي واقد الليثي قال بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء ثلاثة فأما أحدهما فوجد فرجة فسدها والآخر جلس خلفه والثالث انصرف فبعد أن قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله إليه وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه يبقى مدح الأول لما وجد فرجة فبادر إلى سدها كذلك أنت إذا وجدت فرجة تبادر إلى سدها ولكن لا تزاحم ولكن لا تماري أهل العلم ترك الاعتراض على الأكابر محمود وكثرة المراء يورث الصدود قاعدة في الأدب سنذكرها إن شاء الله عند مطلع الكلام على حديث جابر بن عبد الله الأنصاري فقوله خشيت إن حدثتك كذبتك وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في توقير بقى الصحابة وعدم استقبالهم بما لا يليق بهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم قال أبو موسى الأشعري صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ثم قلت لو جلست معه حتى أصلي العشاء فجلست وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ينظر إلى السماء فلما خرج قال ما لكم قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب فقلنا نبقى حتى نصلي معك العشاء قال أحسنتم ثم نظر نعم فقال له اخرج فقد علمت أين أنت فخرج قال ما حملك على أن اختبأت مني وهذا أدب لإنصاف النفس وترك سوء الظن الذي لا ينبغي للمسلم أن يحمله في قلبه على أخيه ما حملك على أن اختبأت مني استفهام ضروري احتمال أن يكون له عذر ما قالوش اطلع يا كذاب يا غشاش تختبئ مني لا إنما يسأل له ما حملك على أن اختبأت مني ربما يكون معذور وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاحتراز يا ريت برضه إخواننا ينظروا نظرة اعتبار في هذا الكلام لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره فقال أرأيت إن كان في أخي ما أقول ما قالوش بقى كذا إنما قال له إيه إن كان في أخيك ما تقول شوف الاحتراز مع ان اصل المسألة المفروضة انه فيه خلاص ما الغيبة ذكرك اخاك بما يكره ارأيت ان كان في اخي ما اقول كلام جازم قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبت وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت فهذا الاحتراز من النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي علينا أن نتأسى به رجل بلغك كلاما عن فلان فتقول إن كان قال ذلك فقولي كذا وكذا وإن لم يقل ذلك فقولي كذا وكذا يبقى ده بقى نوع من الإنصاف من النفس الاحتمال أن يكون الذي بلغك إما كاذب وإما غالط إما فهم خطأ وإما كذب مثلا كذبا عمدا يعني كلام لم يحدث ثم ذكره هو فهو لما بيقول له ما حملك على أن اختبأت مني فكأنه فتح له سكة كأنه فتح له سكة ودي أصل مهم في تربية الولد تربية الأولاد يعني بعض الآباء اللي أنا صادفتهم أولادهم بيدخنوا يوم الأب الجاهل لطرق التربية يقول للولد إيه وهذا حدث يقول له خلي خلي عندك شجاعة أدبية عايز تدخن دخن قدام لا إزاي يقول أنت لما تدخن من ورايا يبقى بتخني مش عايزك تبقى خاين ها لكن تدخن قدامي يكون عندك شجاعة أدبية طب ده هو بيدخن من وراك لأن أنت لسه ليك قيمة عنده عامل لك حساب فمش عايز يدخن قدامك تقوم انت تهدر هذه القيمة وتهدر الجدار اللي بينك وبينه وتقول له دخن قدامي هو ناقص بقى يحط رجل على رجل وينفخ الدخان في وشك بقى وبدل ما يقول لك يا ابي يقول لك يا عم الحاج ها ده فساد في التربية انما الولد بيدخن من وراك ليه لانه خايف منك عامل لك حساب فلا تهدر هذه القيمه بعض الاباء جاءني وقال لي الولد بيدخن وانا شفته بيدخن في الشارع اعمل ايه ودي مصيبه قلت له اقول اول ما يجي الولد لا تكلمه في شيء انما وانتوا قاعدين على العشاء على الغداء على اي حاجه تقول الاتي بعد ما تكون رتبت المساله مع واحد صاحبك خلاص ان انا كنت مع صاحب ليا فقال ان فلان الفلاني بيدخن قلت له الحمد لله ولادي مؤدبين ما يدخنوش ابدا ولاد مستقيمين والحمد لله احمد الله عز وجل ان ولادي ما بيدخنوش يوم الولد ممكن يستحي وممكن يلوم نفسه يقول لك انا عمال ادخل من ورا ابويا وهو فاكر ان انا مستقيم وانا معوج والحكايه والمفروض كذا وبتاع تقوم تثير المساله فيه وتعالجها علاجا مبدئيا بهذه الطريقه الرفيقه لحد بقى ما الامر يستدعي انك تتدخل تدخلا مباشرا ماشي الحال لكن ما يجيش يقول له لا انت كده خاين لا دخن قدام طبعا ده كلام في التربيه كلام سيء جدا فعشان كده احنا بنقول يعني مسألة الاحتراز انك تحترز لنفسك وتنصف الناس من نفسك يبقى تعمل زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علمك إن كان فيه ما تقول فاحنا بنقول هذا الكلام يبقى خرجنا من تبعة الكلام إذا كان ال- ال- ال- الذي نقل كاذب يبقى أنت خرجت من تبعة الكلام وخرجت من تبعة الحكم خلاص فقال وكنت صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا بقى ايه هنا انه لا ينبغي لاحد من العقلاء ان يتعرض لذم الفضلاء كان الراوي من الرواة يخشى إن تكلم فيه مثل أحمد بن حنبل واحد معين أن يسقط رأس ماله كله لذلك كان يبقى كذاب وأول ما يشوف ابن معين يتعدل زي ما في راوي من الرواة بي- بي- الحافظ بن حجر العسقلاني ذكر هذه الحكاية في ترجمة آه، يحيى بن معين من تهذيب التهذيب بيقول إن كان في شيخ من مصر جاء بغداد وبعدين آه الشيخ جالس في الغرفة بتاعته متكئ فدق الباب من أحمد بن حنبل ادخل فدخل والشيخ على هيئته من فلان من فلان من فلان حتى دق الباب فقال من قال يحيى بن معين قال فرأيت الرجل اعتدل ويعني سقط الكتاب من يده ليه لأن يحيى بن معين ده إمام الجرح التعديل لو قال في كذاب يبقى دفنوا على الحي لو قال في مغفل يبقى دفنوا على الحياة يبقى رحلته بقى اللي راحلها في الدنيا كلها وطاف وبهدل نفسه وصرف فلوسه يبقى راحت عليه لأن يحيى بن معين تكلم فيه لإمام كبير والإمام أحمد بن محمد كان يسلم يحيى بن معين في الكلام في الرواة مرة ذكر اسمه قدام الإمام أحمد بن حنبل قال ليت أن أبا زكريا هنا فواحد ما بيحبش يحيى بن معين قال ما تفعل به قال ويحك إنه يحسن هذا الشأن يعرف الرواة وحافظهم وعارف بلدانه وعارف ده كذاب ولا ده ما- ما- غالط ولا ده سيء الحفظ والكلام ده فيبقى الرجل العاقل لا يعرض نفسه لذم الفضلاء لأجل هذا قال له وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجع إلى الحديث اللي أنا قطعت الكلام عنده وهو يبين لك مكانة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أشفق هذا الرجل على نفسه أن يكذب على صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم آه، بعدما نظر إلى السماء حديث أبي موسى الأشعري قال النجوم أمانة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وإذا السماء انكدرت أول ما النجوم تتساقط يبقى القيامة جت طول ما النجوم ثابتة في السماء كده يبقى لسه القيامة أدي معنى الكلام وأنا أمانة لأصحابي فإذا مت أتى أصحابي ما يوعدون وقد كان حصل خلافات وقتال وألوف مؤلفة ماتوا وأصحابي أمانة لأمتي فإذا مات أصحابي أتى أمتي ما يوعدون وقد كان يبقى الصحابة كانوا أمانة أمانا لهذه الأمة بقائهم أمان ليه؟ لأن الصحابة في الآخر هم الأئمة المجتهدون وكل خلاف سينتهي عند هؤلاء الصحابة عشان كده الجماعة القرآنيون اللي بيقول لك احنا القرآنيين ومفيش حاجة اسمها سنة وبتاع والكلام ده ومذهبنا القرآن فقط هل هم فعلا عايزين القرآن؟ لا هؤلاء أعداء القرآن وإن تسموا بالقرآنيين ليه؟ هو قال لك آه، الصحابة مختلفون الصحابة مختلفون طيب مختلفون على كم قول أربع أقوال تمام أنت زعلان من الأربع أقوال طب خليت الصحابة على جنب هيبقى عندنا كم قول 400 قول انت زعلان من أربعة وبتقول أحمد له أربع روايات وثلاث روايات والشافعي له روايتين والكلام ده طب السنة خلاص افترض ان احنا ركناها على جنب وبقي القرآن بلا بيان الرسول صلى الله عليه وسلم أنا اختلفت معك من الذي يقضي بيننا أنت شغلت عقلك وأنا شغلت عقلك وأنت لست أولى بالصواب مني ربنا ما خلقكش عشان تصيب على طول وأنا أغلط على طول خلاص فأنا وأنت مختلفين من الذي يحكم بيننا عقل ثالث خلاص يجي حكم أنا هقول لك هذا ليس أولى بالصواب لا مني ولا منك خلاص يبقى نجيب واحد رابع وخامس وسادس بدل الآية ما يكون فيها تفسيرين ثلاثة يكون فيها 100 تفسير يبقى ضاع القرآن ولا لا يبقى ضاع القرآن هو ده ملخص الجماعة القرآنيين ولذلك أول فرقة مبتدعة في تاريخ المسلمين كانت الخوارج أسس مذهبهم على احتقار الصحابة ما ياخدوش من الصحابة حاجة جماعة تكفير الهجرة لما كنا نقعد نناقشهم يقول نضع الأول شروط إيه يقول ما تقوليش قال الشافعي ما تقوليش قال مالك ما تقوليش قال البخاري ليه نحن رجال وهم رجال خلاص طيب أنا وأنت اختلفنا مين يحكم بيننا وقعد يقرا في الكراسة بتاعته ويشترط بقى يقول لك بص ما تقاطعنيش لحد ما اخلص عشان افكاري ويقعد يتكلم ساعة تكون انت نسيت هو بدأ بايه طب يا ابني اقرا فقره فقره عشان نرد عليك نعرف نتفاهم يقول لا لازم اقرا الكراسه كلها المهم فقره من الفقرات قعد يقرا حوالي خمس ست صفحات ويجيب امثله امثله امثله وبعدين اما ايه وعلى هذا فقط قلت له ايه اللي فقط ده بيض ولا ايه ها ايه فقط يا ابني دي هي وعلى هذا فقط ها حتى القراية مش عارف يقرا يا ابني طب هتتفاهم فيها الله يهديك ونبتدي بقى من الشواش مش من الاصول والكلام ده فالجماعه دول يقول لك ما فيش علماء ما فيش بتاع احنا رجال هم رجال خلاص ونبتدي ندخل مع بعض ولذلك لا نصل الى حل فعشان كده مساله انك تجنب الصحابه على جنب ولا توقرهم ولا تعظمهم دي مساله في غايه الخطوره ترك الباب لكل من يسب يريد أن يسب وكل من يحتقر يريد أن يحتقر دي مسألة فيها قضاء مبرم على دين الإسلام الصحابة دول كما قال مالك رحمه الله لما لقى ناس بيتكلموا في الصحابة قال هؤلاء يريدون النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يجرؤ على الكلام في النبي إنما يقولون كان له صحابة سوء هو أنا لما أجي واحد يقول لي الصحابة ماتوا على النفاق ما عدا ست فقط والكل مات على النفاق والكل بدل وغير ده معناه ايه النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش عارف ينقي اصحابه يعني ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان دول يعني شويه وكفروه طلعوه من المله يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بقى ما كانش عارف ان ابو بكر غشاش ها يبقى ده تهمه في النبي ولا لا بيطعنوا على النبي صلى الله عليه وسلم لكن الامام مالك بين القضيه على طول قال لك ما يقدرش يقرب من النبي يقرب من النبي هيكفر على طول ويرمى بالحجاره ويطلع من مله الاسلام فما يرميش النبي يرمي اصحاب النبي بقى عليه الصلاه والسلام كانه يريد ان يعني يقول كان له صحابه سوء ما عرفش ينقي اصحابه فيبقى الصحابة رضي الله عنهم المساس بهم مساس بدين الإسلام كله لأنهم هم الذين نقلوا إلينا هذا الدين فعشان كده الذب عن الصحابة دي مسألة ضرورية جدا في دين الإسلام الذب عن الصحابة معناه حفظ كل الأحاديث التي نقلوها إلينا التعرض لهؤلاء الصحابة معناه أن كل الأحاديث التي رواها هؤلاء يبقى غير متمن عليه فيبقى لما يقول له وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظمه ويعطيه مكانته لأن أشرف العلماء بيقولوا أن أشرف منصب هو منصب الصحبة ولذلك ما يدخلوش الصحابي في باب الجرح والتعديل يقول لك الصحابي ده ما فيش حد يتكلم في الصحابي ابدا أنا قرأت بقى إن في ناس اتكلموا في أبي بكر وقال لك إنه فاسق والكلام ده وهذا كلام خطير جدا يعني يكفي الرد يكفي الرد على هذا بكلمة إجمالية بدون ما ندخل في تفاصيل كثيرة من من علماء المسلمين سواء كانوا محدثين أو كانوا فقهاء أو كانوا بيتكلموا في أي علم شرعي أسقط عدالة أبي بكر قال إنه فاسق أصحاب الصحاح وأصحاب المتانين أصحاب السنن أصحاب المشيخات والمعاجب كلهم يروون لأبي بكر محتجين بحديثه يبقى هذا رمي لكل هؤلاء العلماء بأنهم أخطأوا وكما يقول الشافعي رحمه الله الخطأ أقرب من الواحد وأبعد عن الجماعة فلما الأمة كلها لا يتكلم أحد قط ويجرؤ على أن يقول أبو بكر فاسق ده هو لو اتكلم في الحديث من جهة رواة الإسناد وقال لك ال- وإن كان في البخاري ها كان ممكن تبقى المسألة مبلوعة شوية يعني ممكن يعني على مضض بالله لو اتكلم في رواة ال- الحديث لكن يأتي على الصحابي يقول مثلا هذا الصحابي فاسق والفاسق شهادته مردودة من قال هذا من أهل العلم آه إذا كان ده مثلا ده رجل مثلا بيتكلم في الشريعة والحاجات دي يبقى خلاص الروافض والبتاع والكلام ده خلاص هن- هنلومهم ليه؟ والجماعة اللي بيقولوا صحيح البخاري في أحاديث موضوعة طب هنلوم ليه بقى ده كان الناس المشتغلين بالشريعة بيقول لك البخاري في أحاديث موضوعة وأحاديث مكذوبة ولسه يعني من الأسبوع الماضي طالب بعت لي في محاضرة من المحاضرات كتاب الجزء الأول كتابة في 126 حديث يزعم الكاتب الجاهل فيها ان كل الاحاديث دي مكذوبه ال 126 حديث دول فيهم أكثر من 50 حديث في الصحيحين وأحاديث أخرى في أحدهما يا في البخاري يا في مسلم والراجل يبتدي يتكلم شوف بيضعف الأحاديث إزاي طب ده راجل مثلا إحنا هنقول ده طبيب أسنان ها يعني ملوش في العلم ملوش في البتاع وممكن نرد بهذا غير واحد منتصب كلام في الشريعة يقول لك البخاري في حديث موضوع وفضلا عن يعني يفسق الصحابة الراجل ده يقول ايه يقول لك في حديث من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار سبعين خريفا يقول لك الحديث ده موضوع ليه موضوع قال لك لأن الآخرة ليس فيها فصل الخريف تخيل تخيل إنسان يتعرض لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الحديث مكذوب إيه علة الكذب إن فصل الخريف مش في الآخر الآخرة لا فيها صيف ولا شتاء ولا ربيع ولا خريف يبقى سبعين خريف وينشر الكتاب ويباع على الأرصفة هذا هوان ما بعده هوان ليه ما العلم الشرعي الحيطة بتاعته واطي أي حد عايز يتكلم في العلم الشرعي ياخد راحة حتى الرقاص آه آه قرأت في الجريدة واحدة رقاصة راحت ترقص قالت آه الحمد لله ربنا وفقني ورقصت رقص والجماعة اللي بيحرموا الرقص دول يتقوا الله وانت كمان هتتكلمي في الشرع اه تتكلم في الشرع ليه لهوان اهل العلم في بلدان المسلمين انا اذكر لكم حكايه حصلت عندنا في مصر في راجل جراح شهير جدا عالمي اسمه الدكتور احمد شفيق ده جراح الجهاز الهضمي في طب القصر العيني الرجل ده له أبحاث علمية في مجلات علمية محترمة وله ثقل في الجامعة وفي العالم الطبي اخترع دواء للروماتايد وبدأ يجربه على مرضاه الجمعية الطبية عرفت انه بيجرب الماء- الدواء على مرضى قبضوا عليه لم يصدهم عن القبض عنه عليه مكانته العلميه ولا شهرته قبضوا عليه قفلوا له العيادة وقدموا له النيابة ليه؟ قال له لأن في أصول مرعية واحد يخترع دواء يعمل براءة اختراع يعدي على لجان طبية بعد ما يتأكدوا بقى من التجارب العديدة والمديدة والكلام ده انه يصلح لتناول بقى الآدميين ياخدوه حينئذ ياخد رقم ويصرح بيه لكن ما تجيش تخترع دواء افترض الراجل ده مات أرواح الناس ليست لعبة وقفلوا له العيادة ووقفوه من التدريس برغم ايه برغم شهرته الواسعة ليه لأن الطب له من يحميه طيب النهاردة لو واحد أخذ الدواء ده ومات أهو شخص ومات لكن لما واحد يجي يلعب بقى بصحيح البخاري ده هذا دين أمة مش شخص واحد هيموت ودي مسألة متعلقة بالعقائد لما واحد يأتي على رأس العين ويصب السم في رأس العين فقد تفرع السم في القنوات وتفرع في الترع يبقى ده معنى القضاء المبرر على كل من يتناول جرعة ما من هذا النهر يبقى لما يجي واحد على المصادر الأصلية بتاعتنا ويصب السم فيها ونتركه يلعب يبقى سيأتي يوم من الأيام يبقى ينهار صحيح البخاري صحيح البخاري هذا لم يكن كتابا مجهولا وجده رجل في صندوق فقال انا اكتشفت حاجه اسمها صحيح البخاري انما صحيح البخاري من يوم ما البخاري الفه وهو يقرا يقراه الملايين من العلماء ومن اهل العلم فمن شارح ومن مختصر ومن معترض ومن موضح ده اذا لما نقول صحيح البخاري اصح كتاب واجمعت الامه عليه واصح كتاب بعد كتاب الله احنا ما بنتعلم ما بنتكلمش في شخص البخاري الامه كلها نقحت هذا الكتاب واللي معترض زي ما قلت لكم اللي بيعترض واللي بيشرح واللي بيخرج واللي بيوضح المبهم بتاعه والكلام ده ولم يعترض احد قط على ان ابي بكر له احاديث صحيح البخاري ولم يقل احد قط من العلماء انه فاسق روايه الفاسق روايه يبقى كيف يتبنى المرء ويجرؤ قلبه على أن يتبنى قولا ليس له فيه سلف دي مسألة مسألة خطيرة الحقيقة متعلقة بأصل العلم الشرعي لكن إحنا كما نقول إن المسألة العلم الشرعي ليس له حمى يستطيع أي واحد النهاردة يفتح دار نشر أنا معايا فلوس ومش عارف أشغلها في إيه خلاص أفتح دار نشر وأتلقى الكتب من أي طالب يقول أي كلام وهاخده هطبعه وهبيعه على الأرصفة أين الإجازات أين اللجان العلمية في ديار المسلمين قبل ما واحد يطلع كتاب يباع على الرصيف لابد يعرض على لجنة من العلماء ويقال هذا يصلح للنشر أو لا يصلح ده مخالف لأصول الإسلام أو غير مخالف ده أتى بقول جديد لم يقله أحد قط ولا لا صيانة لعقائد الناس وصيانة لدين الناس عشان كده الكلام في الصحابة اللي هم الباب الرئيس على دين الإسلام كلام في غاية الخطورة وينبغي أن لا نسمح مطلقا لأحد أن يتكلم في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عشان كده علماء الحديث لا يتكلمون في الصحابة في باب جرح التعديل إذا حصل اختلاف في لفظة اختلاف في راوي اختلاف في بتاع ينزل في الطبقات التي تأتي من بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وللبحث صلة إن شاء الله عز وجل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين
مرة أخرى نعود بعد أداء صلاة العشاء ويعود معنا الشيخ جزاه الله خيرا ليقدم لنا دراسات في علم مصطلح